السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم الحقيقة النهاردة هنبدأ معاكم أول حلقة في الجزء الثاني من أندى العالمين صلى الله عليه وآله وسلم مع فضيلة الشيخ المحدث العلامة أبي إسحاق الحويني حفظه الله السلام عليكم فضيلة الشيخ وعليكم السلام ورحمة الله شيخنا يمكن السنة اللي فاتت يعني تطرقنا في الحديث وتوقفنا عند مواقف لأبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه ويمكن الحلقة دي تخللها آه، آه، موضوع في غاية الأهمية وهو ما يخص العلاقات الزوجية والبيوتات المسلمة ويمكن الحقيقة حضرتك السنة دي ارتأيت آه، ان احنا محتاجين نطوف حول بيوتات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نشوف او نعيد الانضباط للبيوتات المسلمة اللي غاب عنها السكن والمودة آه، والرحمة اللي كنا بنشوفها في وقت سابق آه، يمكن أنا واحد من الناس لاحظت من خلال تواجدنا في المساجد مثلا آه، كثرة حالات طلاق في رمضان الأرحام مقطعة بشكل آه، مختلف عن ما كان فيها من صلات في السنوات الماضية رغم آه، أنه الناس من المفترض أنه الدعوة انتشرت أكثر والشيوخ يعني أطلوا من خلال الفضائيات أكثر فيمكن عايز أتوقف مع حضرتك قبل أن ننطلق على بيوتات رسول الله صلى الله عليه وسلم آه، دلالات رصد هذه الظاهرة عند حضرتك من اللي بيحصل في البيوتات المسلمة وما يخالف بيت النبي عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وصحبه آه، الحقيقة أنا أريد أن أضع عدة محاور يمكن أن تشخص هذا الداء وبالتالي يوضع له الإيه؟ الدواء من المعلوم أن أفضل زوج على وجه الأرض هو النبي عليه الصلاة والسلام ونحن نتحدث عنه كزوج مع ذات بيوتاته والنبي عليه الصلاة والسلام قال خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي أنا أريد أن أنبه إلى القواعد الآتية القاعدة الأولى هي ترك رعاية المسافات هو آفة الآفات
ترك رعاية المسافات هو آفة الآفات نشرح يا شيخنا
آه، أقصد بالمسافات أي المسافات التي جعلها الله عز وجل بين عباده نعم يعني مثلا بين الحاكم والمحكوم مسافة نعم فلا يحل لأحد أن يخاطب الرئ- الرئيس مثلا بما لا يليق بجلال منصبه نعم إنما ي- يتأدب يعني يتكلم بما يريد وكما كان آه، يعني الشافعي مثلا يقول لأمير المؤمنين يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يعطيه شرف الإيه شرف النسب آه، قبل أن يطرح ما يريد قبل أن يطرح ما يريد ليه لأن استقبال ال- الر- الرؤساء اللي هم أصحاب المسافات العالية بما يكرهون يضيع الحقوق على طول أي واحد من أصحاب ال- المراكز العالية بيبقى لابس المنصب وهو يكلمك فلما أنت تخاطبه ما لا يجوز بيحصل نوع من الفساد فبين الرئيس بين الرئيس والمرؤوس في مسافة نعم المسافة دي بيعمل خلل كذلك بين الوالد وولده في مسافة فلا يجوز له أن يحد النظر إليه ولا أن يمشي أمامه ولا أن يسميه باسمه يا عم الحاج آه، بالظبط كده.
الحاجات اللي آه، بتتعمل بالظبط بالظبط بالظبط.
نعم نعم فدي مسافة لو ان الولد اختصر المسافة وطلع فوق وبقى متساوي مع الاب راس براس نعم.
بيحصل خلل نعم.
كذلك بين الر- في مسافة الله عز وجل قال الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم يعني شيخنا ده مش تحقير للمرأة زي الناس إطلاقاً، اللي إطلاقاً.
بتتشدق بمسألة وليه الراجل أكتر من الست لا ما هو- وإخوانه ده- ما هو ده بقى ايه ده بقى معارضة الخالق في ما خلق وفيما وفي حكمته في جعل المرأة في مكان ما برضو أنا عايز أقول ترك المرأة لثغرها هو الذي أفسد الأجيال كلها يعني دور المرأة دور د- في منتهى الخطورة يعني أنا بشبه دور المرأة بإيه لما يكون احنا في مكان آه، مهم وفي واحد حب يبني برج بيعمل ايه العادة بالذات في السنوات الأخيرة بيعمل آه، خشب ويداري على المكان اللي هم بيشتغلوا فيه البرج ده هنفترض انه 30 40 دور بيفضلوا يشتغلوا تحت الأرض قد ايه
فترة طويلة في الأساسات فترة طويلة في الأساسات نعم
وبرغم ان انت ممكن تكون معلق يافطه ان ده برج الكوثر برج اي حاجه تلاقي كل الناس ماشيه ما فيش حد بيقف اطلاقا ولا يسال ولا الكلام ده تمام امتى بقى يبتدوا ي- الناس ت- يلتفتوا.
يلتفتوا يوم ما يطلع البرج نعم ويتشطب وبعدين يدخل الراجل بتاع الديكور يعمل ديكورات والكلام ده والواجهة والكلام اول ما الناس بتسال وتدخل الشقه اللي هي خلاص زينت بالديكورات والكلام ده يقول لها مين المهندس الرائع اللي عمل الديكور ده مم.
تمام مفيش حد بيسال عن مهندس انشائي اللي عمل أساسات العمارة تمام امتى يستدعوه يوم ما العمود يفلق او البرج بيتر- بيترنح يقول لك هات ال- اللي عمل القصه دي نعم دور المرأة هكذا شغالة تحت الأرض لا أحد يشعر إطلاقا بدورها الحقيقي في تنشئة الولد فبيفضلوا فترة طويلة جدا يطلعوا بالأساسات لحد فوق الأم كذلك قاعدة بنيان الأمم كلها إنما تبنى على أكتاف النساء ولذلك آه، أعداؤنا فطنوا لهذا فأفسدوا نساءنا بكل ممكن حتى تلاقي الإعلانات كلها نساء حتى فيما يخص الرجال حتى معجون الحلاقة تبص هي معجون حلاقه وجايب لك صورة واحدة ست عشان يعني انت هتبقى خ- خدودك ناعمة زي خدود الست اللي محطوطة جنب ال- المعجون وكده فإدخال العنصر النسائي تقريبا في كل شيء ليه؟ لأن المرأة إذا تخلت عن دورها الحقيقي آه، تربية الرجال ما تنفعش يعني حركوا المرأة في اتجاه لم تخلق له بالضبط والمرأة صدقت قالوا لها انت نصف المجتمع وانت آه، اصبحت طاقة مهملة والكلام ده المفروض تدخل وتزاحم الراجل في كل حتة والى اخره في القضاء وفي الشرطة وفي كل حاجة في كل حاجة نعم نعم. كل حاجة ولما أنا سافرت بلاد أوروبا وأمريكا على فترات لكن أكثر فترة تأملت فيها المشاكل لما كنت في ألمانيا نعم من سنتين وجاءني بقى الشباب عشان يعرضوا علي المشاكل بتاعتهم فابتديت أعرف آه، حقيقة المجتمعات ال- الغربية من خلال المشاكل الكثيرة التي كانت تأتيني المرأة هناك لا قيمة لها إطلاقا حولوها إلى سلعة فأنا عايز أقول أنه آه، ربنا عز وجل لما خلق المرأة لشيء معين لا تصلح إلا فيه يعني ما يجيش واحد يقول آه، انه آه، ال- الراجل اللي بيزين البيوت او الراجل اللي بيبلط لا ده مهمة آه، عالم الصواريخ احسن منه كل واحد له مهنة نعم وال- والدنيا كلها حتى الزبال اللي بيشيل الزبالة نعم وده احنا بنعاني الان من الزبالة يعني على خلاف دول العالم كلها مش عارفين الش- الزبالة ايه اللي فيها يعني.
نعم.
الزبال نفسه اذا بطل شغله وبطل يشتغل الكلام دوت هتلاقي البلد كلها صحيح فانا عايز اقول مفيش حد ربنا سبحانه وتعالى خلقه لمهمة معينة إلا وهو يصلح فيها إذا خرج من نطاق هذه ال- ال- المهمة بي- تفشل مهمته ويحدث الخلل في المجتمع بالضبط كده فأنا نعم.
عشان كده بقول لما لما بنيجي نقرأ الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم يبقى إذا الرجل أصبح قيما على المرأة بشيئين الشيء الأول بما فضل الله بعضهم على بعض الشيء الثاني بما أنفقوا من أموالهم طول ما الراجل بيصرف وهو متعهد الأسرة والكلام دهوت بتبقى يده هي العليا هم حبوا يقضوا على ده يا شيخنا بان مثلا انا صدرت المراه للعمل اذا هي بتبتدي تكسب يبقى مفيش حاجه اسمها بما انفقوا بالظبط.
عايز يكسر حواجز هي الايه ما هي دي المشكلة نعم.
لا وذلك ال- أكثر ال- المشاكل في بيوت النساء العاملات مم.
في بيوت النساء العاملات نعم.
البيوت اللي المرأة لا تعمل فيها أكثر استقرارا وسكنا من بيوت النساء العاملات ليه؟ لأن خدت من الرجل نصف القوامة ما هو فضل بما فضل الله بعضهم على بعض وقد بعض النساء تفضل الرجل نعم في التفكير وفي تدبير الأمور وهو إلى آخره زوجها يعتبر أخرق أو أحمق أو الكلام ده فهي ترى إنها بتنفق على نفسها وفي نفس الوقت اللي بتدبر البيت وبتحل المشاكل وهو إلى آخره فالراجل ملوش لازمة طب هل الشذوذ في مثل هذه الحالات يخلينا ن- يعني نفرض القاعده دي في مجتمع شيخنا يعني هل مثلا اذا كانت في امراه آه، آه، تفكر جيدا امرأة آه، ب- ب- استطاعت انها تكسب وجوزها اخرق شوية وقفت عليه في الكسب وما شابه ذلك هل ده يخلينا نعمم هذه القاعدة على المجتمعات هذا هذا شاذ والشاذ لا يقاس عليه نعم.
فده قانون الله عز وجل هو, الل- هو الذي وضعه الرجال قوام وق- وقال تعالى وللرجال عليهن درجة نعم وذلك النساء لما ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رجال يجاهدون معك ويصلون معك فما لنا ليه؟ ليه- لإحساسهم أن الرجال فوقهم نعم.
سوق الجهاد إنما تقوم به الجهاد إنما يقوم بهم نعم.
نشر الدين إنما يقوم بالرجال العلم وتعلمه ونشره إنما يقوم بالرجال وانت شوف العلم الشرعي مثلا دعك من علوم الدنيا العلم الشرعي قل أن تنبغ فيه امرأة نعم.
وأنا لما قلت هذا الكلام آه، برضو بعض الناس زادوا في طنبور نغمات وقالوا ان انا بحقر المرأة وبقول المرأة ما تفهمش في العلم الشرعي لا انا اقصد العلم الشرعي بمفهومه الحقيقي انها تدرس آه، الاصول اصول الحديث اصول الفقه اصول العربية وتدرك الاستنباط ومعنى الاستنباط والى اخره
يمكن طب احنا هنتوقف بس مع شيخنا آه، آه، يعني من أين جاء الخلل في البيوتات المسلمة زي ما الشيخ قال في توظيف المرأة في غير محلها هنكمل كلامنا بعد الفاصل فاصل ونواصل بإذن الله خليكم معنا رأى الناس الغائب السلام عليكم ورحمة الله رجعنا لكم بعد الفاصل كان شيخنا بيكلمنا في نقطة مهمة جدا مسألة ترك المسافات مع مفيش احترام مفيش احتفاظ بمسافة بين الوالد ووالده بين الزوجة والزوج بين ال ال الرئيس والمرؤوس ثم كان بيكلمنا فضيلة الشيخ ليه البيوتات المسلمة بدأ يحدث فيها الخلل لأننا وظفنا المرأة في غير ما خلقت له اتفضل يا شيخ
فانا عشان فبقول آه، برضو تتمة الكلام رعاية المسافات هذه مسألة مهمة جدا وما فيش اطلاقا حد ممكن يحتقر حد يقول انا فوقك والكلام ده كل مهيأ وكل ميسر لما خلق له نعم.
الحاجة الثانية اللي عايز اقولها لماذا نتزوج هو ده الإشك- اشكال كب- اشكال كبير جدا ان كثير من الناس لا يعرفون لماذا يتزوجون السؤال سهل جدا والإجابة عليه الإجابة بتبقى صعبة أوي.
صعبة, صعبة وحتى أنت لو سألت واحد لماذا تتزوج يقول لك زي يبدأ الناس.
السؤال ويفضل يفكر شوية كده ويجيب إجابات غير الإجابة الصحيحة يقول لك لأن أمي عايزاني أتزوج لأن أبويا عنده مصنع وأنا الأولاد لأن لازم أفرح بنفسي سنة الحياة إلى آخره لا لماذا نتزوج إجابته في آيات الطلاق
لماذا نتزوج آه نجد الإجابة في آيات الطلاق الطلاق.
نعم تمام وانا عايز ك- يعني ال- من يستمع للايات وهي محفوظه للكل يعني ان يتامل فيها وسنقف فيها عند الثلاث فقرات في الايتين دول الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان نعم.
ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله نعم.
فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به نعم.
تلك حدود الله فلا تعتدوها وما يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون نعم.
فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها الزوج الذي تزوجها وطلقها نعم.
تمام والزوج الأ- نعم.
والزوج الأولاني أحب أن يراجع المرأة التي طلقها قبل ذلك نعم.
تمام فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون فدلوقتي أنا عندي ثلاث فقرات فإن خفتم ألا يقيم حدود الله دي اتكررت مرتين ورا بعض نعم.
فلا جناح عليهما فيما افتدت به نعم.
يعني المرأة إذا اختلعت من زوجها تختلع من زوجها ليس لأنها تكرهه فقط ليس لأنها لسه أن تعيش معه لكن تخشى ألا تقيم حدود الله هي دي المشكلة زي الصحابية اللي اديني أخشى الكفر اللي هي اللي هي امرأة ثابت بن قيس اللي كنت هضرب بها المثل نعم.
لما كرهت زوجها جاءت النبي صلى الله عليه وسلم ك- رايح يصلي الفجر لا واقف على باب الدار على باب الحجرة نعم.
فقال من قالت امرأة ثابت بن قيس ما لك قالت لا أنا ولا ثابت بن قيس أنا من سكة ومن سكة إني أخشى الكفر في الإسلام أخشى الكفر في الإسلام لكفران العشير نعم.
اللي النبي صلى الله عليه وسلم أشار تقوم إليه الواجبات المفروضة عليها في الحياة بالضبط ليه كرهته وفي بعض الروايات آه لما أنا تتبعت ط- طرق الحديث قديما آه كنت عايز أعرف ليه آه كرهته ليه؟
عايز أتطلق من آه، ثابت نعم.
ابن قيس ففي رواية في مسلم الإمام أحمد إن هو ثابت كان قصيرا وكان دميما وهي بصت من طرف الخيمة كان في وسط رجالة فطاحل وطوال و...
راضي بنت دول واخد بالك؟ فشافته و- ماشي في النص كده ايه يعني بس الرواية دي فيها مقال يعني لكن هو العلماء قد يبحثون عن السبب في بعض الروايات الضعيفة عشان يخرجوا بها الايه يخرجوا بها ال- الكلام يعني اه قالت فلولا خشية الله لبصقت عليه من اه من الكلام ده يعني عايز اقول انها كرهته لم تحبه برغم برغم ان ثابت بن قيس من اهل الجنه زي ما النبي صلى الله عليه وسلم بشره بذلك لكن النبي عليه الصلاه والسلام في المس- في المسائل اللي زي دي ما كان يجبر احدا على احد ويكفيك بريره ومغيث يعني لما لما مغيث جاء يبكي للنبي صلى الله عليه وسلم لان بريره اخذت حريتها ومغيث لا زال عبدا فحينئذ تخير المراه اللي ما فيش فيه كفاءه هذه حره وهذا عبد تمام فاختارت حريتها على أن تكون حرة تحت عبد فمغيث كان يحبها حبا شديدا وبعدين جاء النبي صلى الله عليه وسلم يستشفع به فلما جاءت ويعني قال لها يعني إيه، استمر معها كلام من هذا القبيل قالت أتأمرني قال لا إنما أنا شفيع قالت لا حاجة لي فيها الله أكبر على الطاعة حتى في والله أنا البداية.
سبحان الله ش- كلمة أتأمرني يعني ده لو أمر لا- لو لو قال لها أمر هتنفذه حتى لو على الأسف حتى لو على بيته نعم حتى لو لكن قال إنما أنا شفيع ورغم ذلك أنا بصراحة استعظمت إنها ترد شفاعته يعني برضه برغم إن هو لا الحرية إنما راعى النبي يا شيخنا مسألة القلوب في إيه هذا طبعا الوقت.
ما فيش كلام ما نعم.
فيش كلام لكن انا راعاني فعلا و- وجسمي شعر لما ردت شفاعته عليه الصلاه والسلام مع انه لا الحق في ذلك بس انا يعني ما- ما ما قدرتش ما قدرتش اهضم الموقف يعني نعم.
فهي عندما تقول انا اخشى الكفر في الاسلام فقال اتردين عليه حديقته وخلاص ورد قال طلقها تطليقه فلا جناح عليهما ان يتراجعا آه، ف- ال- فلا جناح عليهما فيما افتدت به عايزه تخلص نفسها حتى لا تغضب حتى لا تغضب ربها انا عايز البيت تبقى ماشي على هذا ان يبقى هم تزوجوا يعني ما تبقيش عايزة تكرهي جوزك ويطلقك وتحافظي على كل اللي اداهولك ومعاكي وهو يروح مع السلامة لا أنا المعنى اللي أنا عايزه أكبر من هذا أنها إذا خشيت أن تعصي ربها بعقوق زوجها ده الحامل لها أن تطلق نعم وأنها تخشى الكفر في الإسلام ولذلك ربنا سبحانه وتعالى ذكر أن الرجل الأول الذي طلقها ثلاثة تطليقات وتزوجت بعده رجلا وهذا الرجل الآخر طلقها فحينئذ يجوز بقى.
حينئذ يجوز للرجل الأول أن يتزوجها ظن.
بشرط آه إن انت قلب بز- انت قال لأن الظن هنا آه لم يخرج نعم.
على بابه نعم إنما خرج بمعنى اليقين نعم آه، فإن ظن أن ترجعوا يق- ال- اللي خلاكوا اتطلقتوا ثلاث مرات ان ظنيتوا ان انتوا هتتلافوا هذه الامور وهتقيموا حدود الله حدود رأي ارجع.
بقى ما فيش مشكلة آه.
يعني إذا حتى الرجعة بتاعتهم مشروطة مشروطة بأن هم يراعوا حدود الله عز وجل وأنهم هيتقوا الله سبحانه وتعالى وتكون حياة حياة- حياتهم جميعا على وفق الشرع واخد يعني بالك؟
كون حدود الله خرجت من بيوتنا يا شيخنا في معظم البيوتات الا من رحم الله خرجت مساله الحدود والتعامل والحقوق والواجبات وهذه الامور من خلال ان احنا ندور في فلك القران واوامره ونواهيه يعني ده ودانا لهذه المرحله الصعبه في الحياه في البيوتات اللي بنشوفها دلوقتي مشايخ ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى الأول يعيش الضنك الأول يشرد هو وأولاده والبيوت تتفسخ والأولاد يتربوا لوحدهم والكلام دوت ويطلعوا في الآخر أولاد غير صالحين في مجتمع ده ينضم لعصابة كذا وده يروح يسرق مش عارف إيه الكلام ده وده يشرب والكلام ده هو ما هو ده هو ده الضنك إن الواحد زرعه كله يراه يصوح ويذبل أمامه وكل لعن عليه والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث من ضمن ثلاثة ولد صالح يدعو له حرم من ده بسبب حرم من هذا.
البعد عن حدود آه.
الله في الحياه يعني عذب بهم في الحياة لأن كل يوم يستدعون لمركز شرطة كل يوم مش عارف يجيبوه جايب قضية عمال يطلع ويدفع كفالات وهو إلى آخره والكلام ده وجايب له العار هو ك- قد يكون رجل محترم في ال في ال في البيئة وناس بيحترموه الكلام ده ابنه يجر عليه ال- ال- الفضيحة ابتلي به ثم لا ينفعه في الآخرة ده لا- لا مؤاخذة الواحد لو ربى له جاموسة في زريبة هيشرب منها لبن يعني في, في الحياة يعني واخد بالك فعشان كده يبقى خسر الدنيا والآخرة لا استراح مع أولادي في الدنيا وصرف عليهم وش- واشتغل زي ال- ال- الحمار في الراحة طول النهار يشتغل ويورد لهم زي الكمساري آخر نهار ال- ال- ال- المسألة دي ويعاني من أمراضه ويعمل وهو مريض عشان برضه يأكل الولد ويشربه ولا أحد يشعر به وفي الآخرة الراجل بيترمي في القبر بتاعه لا أحد ينظر إليه ولا أحد يدعو له يبقى خسر الأولاد حتى في الآخرة يبقى إيه نتاج الحياة لأن لأن عيش الرجل عزبا أكرم له وأفضل إذا كانت ال- ال- الحياة تبقى بهذه الصورة نعم يعني نعم.
شيخنا ن- نقدر نقول انه البيوتات المسلمة حتى في الزواج وفي الطلاق بعيدة كل بعد عن هذا المنحى وهذا المنهج في معظمها يعني هاي في معظمها آه في يعني ما معظمها بقيناش نلاقي حد حتى وهو بيتزوج بقينا نلاقي الموضوع سهل جدا زوجتك بنت على كتاب الله وسنه رسول الله والصداقه المسلمه بيننا ونعمل فرح وشريط فيديو وبتاع الحياه انتهت على كده وبعد كده لما نيجي نتخانق اللي انا قلته في الاول على كتاب الله ما- ما وسنة ينفعش، رسول الله ما- ما ونتفق بنسيه على ده تماما، بالظبط.
ونعيش بقى بنتي متربيه انت لا ابنك لا مش متربي ونخش في متاهات بالضبط بالضبط نعم ال- ال- الحاجة الثالثة أن المرأة لا تعرف حقيقة وظيفتها بالنسبة للرجل المرأة جعلها الله عز وجل محل السكن وليس الرجل هي المرأة هي السكن عندها هي مش عند الرجل وهذا ورد في آيتين من كتاب الله نصا وصريحا آه، الآية الأولى هو الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها ليسكن إليها ده النص الأولاني والنص الثاني ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليه وجعل بينكم نعم بالضبط كده فالمرأة هي محل السكن لكن كثير من الأمور المرأة محل النكد
خرجت بوظيفه السكن الى وظيفه إلى وظيفة النكد النكد بامتياز تمام؟ آه بامتياز بالضبط كده آه الرجل يأتي متعبا من ايوه كده يا شيخنا لا اشغل لا لا ما في رجال اغبياء يعني في رجال هم الذين افسدوا المراه نعم.
ولم يعينوها على ان تقوم بدورها يعني, يعني برضه.
احيانا بيكون حضرتك ب- بتشوف ان ممكن المراه تكون مستعده لان تكون هذا السكن لكن الراجل خرجها برضه عن هذا بالضبط، الاطار بالضبط.
فتركت الس- السكن للنكد بالضبط نعم.
لان الرجل آه، آه، هو البعل والبعل هو السيد المالك بسبب ان الرجل ايضا انحرف عن خلق النبي عليه الصلاه والسلام المراه بتحط فوق العين نقطه مم.
واخد بالك نعم فما عادش البعل نعم انتوا بتعملوا بعضكم بقى.
بتعاملوا على هذا الأساس يعني ما لا تحترموه طبعا إذا سقط آه، حاجز الاحترام بين الرجل والمرأة بتبقى مشكلة مشكلة كبيرة جدا لأن الرجل المفروض هو شيخ المرأة ومعلمها ومنه تأخذ الفضائل فإذا عجز الرجل عن إيصال الفضائل إلى المرأة والمرأة بطبيعتها ضعيفة و... وقليلة الخروج يمكن الرجل بيقدر يخرج المساجد يقدر يسمع آه، محاضرات يقدر يلتقي بالشيوخ ويقعد معاهم ويكلمهم الكلام لكن المرأة حبيسة البيت تقريبا طول الفترة لا سيما إذا أنجبت الأولاد وإلى آخره بيبقى مكبلة فمن أين يأتيها وازع الإيمان وهي على طول باستمرار في ال- شغل البيت والأولاد والكلام ده وحتى الراجل فقد وظيفته في مساله حتى ما يسمعه زي كان ايام الصحابه يعودوا الى البيت يعودوا إلى ويقولوا البيت يتلون ويعلمون عليهم للزوجة.
آيات الله وأن الله عز وجل قال كذا وكذا حتى النساء هم اللي كانوا يسألوا يسألونهم ماذا ماذا قال أنزل رسول من الله؟
القرآن وماذا قضى النبي صلى الله عليه وسلم النهاردة وماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره ف- طب شيخنا يمكن أنا هتوقف عند هذا الحد و- وعايز أعرف يعني كيف نستطيع أن نعيد الانضباط إلى البيوت من خلال إنزال آيات القرآن على واقع الحياة فعلا بعيد عن إنه بركة في البيت أو إن إحنا بنسمعه فقط دون تفعيله في حياتنا يمكن هحتاج أ- أ- يعني أواصل هذا الحوار الشيق مع حضرتك في حلقة مقبلة بمشيئة الله هنتوقف عند هذا الحد من اللقاء الماتع مع فضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني حفظه الله ونلتقي بكم بعد ذلك في حلقة مقبلة على خير بمشيئة الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك دمتم في أمان الله
ألا